المكتبة الصوتية لقبائل الطلاب المعاصرة الآن بشنود الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا عن تأملات في الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات على الجزء الأخير منها اللي هو عبارة لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير يوم الأربعاء المبارك الموافق 26 10 1994 باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أنا بمعونة ربنا إن شاء الله أطلع لكم كتاب قريبا عن تأملات في الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات واستكمالا للمحاضرات التي فيها أكلمكم النهاردة عن الجزء الأخير منها وده ما نشرناهوش في مجلة الكراسة اللي هو عبارة لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير كلنا في كل يوم بنردد الصلاة الربية عددا من المرات وبنقول في كل يوم لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير ليه ربنا قال لنا ان احنا نقول هذه الصلاة باستمرار في الحقيقة ان هذا الجزء يدل على تواضع قلب في الصلاة ازاي كما ان احنا بنقف امام الله كخطاه نقول له اغفر لنا ذنوبنا كذلك بنقف امامه كضعفاء ونقول له نجينا من الشرير ولا تدخلنا في تجربه من جهه الماضي نقول له اغفر لنا خطايانا ومن جهه المستقبل نقول له لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير احنا ليس لنا قوة نقاوم بها الشرير من تلقاء أنفسنا لكننا نطلب حمايتك يا رب لكي تنجينا نجينا من الشرير غالبا يقصد بها من الشر من الخطيه لان الكتاب بيقول عن الخطيه انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء ما دام طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء عشان كده بنقول لك يا رب لا تدخلنا في تجربه ولكن نجينا من الشرير نحن لسنا فوق مستوى السقوط كل انسان ممكن يسقط لسنا معصومين ممكن ان احنا نخطئ والرسول بيقول من هو قائم فلينظر لئلا يسقط في كورنثوس الاولى عشر من هو قائم فلينظر لئلا يسقط وعشان ما نسقطش بنقول لك نجينا من التجارب نجينا من الشرير الرسول بيقول لا تستكبر بل خف انا يا رب مش هدعي امامك ان انا كبير وفوق مستوى الخطيه لا انا اقف امامك كضعيف معرض للسقوط معرض للخطأ أقول لك لا تدخلني في تجربة لكن نجيني من الشرير وأقول لك نجينا من الشرير لأنك أنت نفسك قلت بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا فدام بدونك ما بنقدرش إذا نلجأ إليك ونقول لك لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن المزمور بيقول إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحارس انت تنجينا لاننا لا نستطيع ان ننجي انفسنا عشان كده بنقول لك نجينا من الشرير يعني مرة بطرس الرسول اعتد بقوته وقال له لو انكرك الجميع انا لا انكرك نسي في هذا الوقت ان يقول لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بينما المسيح كان علمهم الصلاة دي من أول العظة على الجبل يا ريته كان قال العبارة دي السيد المسيح ذكره بهذه العبارة وقال له كنت أطلب من أجلك أنا أطلب من أجلك لئلا يفنى إيمانك أنت هتنكرني ثلاث مرات وأنا بطلب من أجلك لئلا يفنى إيمانك ما قالوش لئلا يضعف إيمانك قال له لئلا يفنى إيمانك فيريد باستمرار نضع أمامنا هذه العبارة في الليل والنهار ونقول له لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير ليه لأننا يا رب لسنا أعظم من القديسين الذين سقطوا لسنا أعظم من القديسين الذين سقطوا لسنا أعظم من أبينا آدم الذي كان قبل السقوط في حالة روحانية فوق مستوى الطبيعة العادية كان في حالة من البرارة والقداسة لا يعرف شرًا ومع كل هذا البر والقدسية سقط فأنا مش أعظم من آدم ولا أعظم من حواء عشان كده بقول لك لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير وأنا لست أعظم من داوود مسيح الرب رجل الصلاة والمزامير اللي قلت عنه في بعض أوقات فحصت قلب داوود فوجدت حسب قلبي ومع ذلك سقط عشان كده أنا بخاف وأقول لك يا رب لا تدخلني في تجربة لكن نجيني من الشرير ولست أعظم من سليمان أحكم أهل الأرض كلها الذي اخذ الحكمه منك انت شخصيا ومع ذلك سقط ولست اقوى من شمشون الذي قيل عنه في اخر قضاه 13 ان روح الرب كان يحركه ومع ذلك سقط فما دمت لست أعظم من هؤلاء الذين سقطوا أنا أصرخ إليك وأقول لك لا تدخلني في تجربة لكن نجيني من الشرير وإن أنت نجتني من الشرير أقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني وأقول لك نجيني من الشرير لأن أعرف قوة قوة الشيطان الشيطان اللي قال عنه بطرس الرسول في رسالته الأولى إصحاح خمسة بيقول إبليس عدوكم مثل أسد بيزأر يقول ملتمسا من يبتلعه هو إذا كان ده أسد بيزأر ده, ده يقول لك نجيني من الشرير فعلا حاجة تخوف ايه هي التجارب لما نقول لا تدخلنا في تجربة ايه هي التجارب طبعا في تجارب مادية مثل مشاكل الحياة اليومية العادية وفي تجارب روحية خاصة بمصير الإنسان الأبدي في تجارب من الله وتجارب من الشيطان طبعا التجارب التي من الله مش هي المقصودة بعبارة لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مش هي المقصود التجارب من الله تتصف بثلاث صفات اولا انها للخير ثانيا ان مع التجربة المنفذ ثالثا ان التجربة في حدود احتمالنا وليست فوق طاقتنا وهذا الامر ورد في كورنثوس الاولى اصحاح عشره بيقول في آية 13 ولك ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا لكن الشيطان طبعا تجاربه قاسية وعنيفة وبلا رحمة ويحاول يسد المنافس التجارب التي تأتي من الله بتكون بسبب الاختبار لكي تظهر فضيلتنا أما التجارب التي من الشيطان لكي يسقطنا ويدمرنا التجارب التي من الله مثل تجربة الله لإبراهيم أب الآباء بيقول الكتاب إن الله جرب إبراهيم ليعرف مدى محبته له هو طبعا عارف محبته له لكي يظهر للناس مدى محبته له ولكي يجعله درسا وبعد التجربة أخذ بركة عظيمة من الله وقال له هجعل أولادك زي رمل البحر وزي نجوم السماء فكانت تجربة في احتمال إبراهيم لو كان الله يعرف إن, إن إبراهيم لا يحتمل دي ما كانش جربه فكان معاها المنفذ وكانت في حدود احتماله وكانت للخير وكانت للبركه عن التجارب التي من الله ما قاله القديس يعقوب الرسول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه عالمين ان اختبار ايمانكم ينشئ صبرا وكمل على ذلك لكي تكونوا نامين وكاملين في كل شيء غير ناقصين دي التجارب اللي من الله ودي ملهاش دعوة أبدا أبدا بعبارة لا تدخلنا في تجربة ملهاش دعوة لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير أهي عبارة نجينا من الشرير مقصود بيها إن جايه من الشرير التجربه دي لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير يعني نجينا من الشرير اللي بعت لنا التجربه دي التجارب التي من الشرير زي مثلا العثرات والخطايا التي لا يمكن ان احنا نقول عليها تجربه من الله تجربه من الشرير كل العثرات والخطايا ليست تجربة من الله تجربة من الشرير زي مثلا امرأة فوتيفار بالنسبة ليوسف الصديق هي تجربة من الشرير زي إيزابيل امرأة آخاب الملك في نصائحها الشريرة ليه من الشرير زي مشورة أخي توفل اللي كان يقصد بيها انه يضيع داوود النبي ويهلكه وينصر عليه أبشالوم هذه تجربة من الشرير زي بالعام اللي نصح بالاق بأنه الشعب يزني ويمشي ورا الأصنام دي تجربة من الشرير كلها كانت سبب سقوط طب عرفنا دي بقى إذا كان كده نجينا من الشرير يقصد إيه بكلمة الشرير دي؟ الشرير يقصد بها يقصد بها أربع معاني معنى منهم الناس الأشرار نجينا من الشرير نجينا من الناس الأشرار اللي زي دليلة اللي أسقطت شمشون زي النساء الغريبات اللي محبتهم أسقطت سليمان زي المعاشرات الردية التي تفسد الأخلاق الجيدة برضو دي من الناس زي ما ورد في المزمور الأول مجالس المستهزئين طريق الخطاة إلى آخره ده مقصود به الشرير نجينا من الحاجات أو ممكن أن يقصد به أيضا الأخوة الكذبة أخوة كذبة يعني ناس من جوه الكنيسة لكن متعبين وخاينين أو سبب عصر حتى جوه الكنيسة زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الثانية 11 الأخطار من جنسي وأخطار من الأمم أخطار من أخوة كذبة أهو أخوة أعضاء في الكنيسة لكن متعبين أو ناس نشأوا جوه الكنيسة وخرجوا عليها زي اللي قال عليهم القديس يوحنا الحبيب منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا ممكن الهراطقة والمبتدعين وكل أصحاب التعليم الخاطئ الذي له تأثير على العقول وتغيير للقيم والمبادئ والعقيدة واللاهوت زي الهراطقة ما هو كانوا أخوة كانوا أخوة جوه الكنيسة ده بعضهم كانوا أسوس وأسقف أسقف الأريوسيين والأسوس وأريوس نفسه كان أسيس ناس من جوه مش ناس أعداء إيمان نقول عليهم شرير لا وناس من جوه ويقول نجينا من الشرير لذلك بنصلي من أجل هذا في صلواتنا جايز يكون المقصود بالشرير الشيطان نفسه لأن في الحقيقة حتى الناس الأشرار وحتى الأخوة الكذبة هم من أعوان الشيطان إذا كأن لما نقول من الشرير نقصد من الشيطان ومن أعوانه والشيطان في الكتاب المقدس وصف بهذا الوصف الشرير بس عبارة الشرير يعني الشيطان زي ما القديس يوحنا الحبيب وهو بيكتب للشباب في يوحنا الأولى 2 14 قال لهم كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير هنا غلبتم الشرير يعني غلبتم الشيطان وزي ما قال في الإصحاح الخامس يوحنا الأولى إصحاح خمسة قال كل من ولد من الله لا يفعل خطية لأن المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه الشرير لا يمسه يعني الشيطان ما يقدرش يمسه يحفظ نفسه فكلمة الشرير تعني الشيطان أحيانا وحتى الشياطين قيل عنهم الأرواح الشريرة هذا الشرير اللي هو الشيطان نحن نجحده في المعمودية نقول له أجحدك أجحدك أجحدك نقول له أجحدك أيها الشيطان وكل جيشك وكل سلطانك وكل حيلك الرديئة والمضلة ده الشرير اللي بنقول نجينا يا رب من الشرير يبقى جايز الشرير يكون الشيطان جايز يكون أعوان الشيطان من الناس الأشرار أو من الأخوة الكذب وجايز يكون الشرير هو القلب قلب الإنسان لأن الكتاب بيقول إن الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور فكأنه يقول له يا رب نجيني من شهوات قلبي نجيني من مشاعر قلبي الردية نجيني من أفكاري من حواسي نجيني من الشرير طبعا بيحصل ان تجربة الانسان بتأتي من الداخل زي ما قال معلمنا يعقوب الرسول في الإصحاح الأول من رسالته شوفوا بيقول إيه بيقول لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله وبعدين بيكمل ويقول ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا حبلت تلت خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا إنسان بيجرب إذا انخدع وانجذب من قلبه من جوه يعني جايز الشرير ده ما بيجيلكش من بره جايز بيجيلك من جوه من اعماقك من فكرك من قلبك من اتجاهاتك من مثلك الخاطئه من عقلك اللي عايز يتغير بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم في رومية 12 يعني ذهنك في غلط عايز يتجدد عايز يتغسل يتنظف افكارك مبادئك لازم تتغير هذا الوضع اذا كان من جوه القلب يبقى يحتاج الى عمل من اعمال النعمه تنجي الانسان من اخطاء هذا القلب الشرير ولذلك جايز يكون الشرير هو الجسد الجسد اللي ماشي بخطأ القلب ولهذا يقول في رمية سبعة أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريد بل ما أبغضه فإياه أفعل فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في فإني أعلم أنه ليس ساكن في في أي في جسدي شيء صالح إن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت إذا كأن فيه حاجة تانية شريرة الواحد بي بيطلب النجاة منها الخطية المغروسة في الجسد مغروسة في أعضاء الإنسان في حاجة شريرة في حاجة شريرة بيصرخ ليها الإنسان في المزمور الخمسين ويقول له انضح علي بزوفاك فأطفر اغسلني فأبيض أكثر من الثلج واحد بيقول له نجيني من الشرير ازاي اغسلني اغسلني فأبيض أكثر من الثلج نقيني من نفسي اهو ده اللي حالته تعبانه من هذا النوع ده مش محتاج لشيطان يجربه ومش محتاج للناس الاشرار يجربوه التجربه جواه في قلبه في فكره في جسده لا يوجد ساكن في شيء صالح هذا الكلام اللي بيقوله الرسول نجيني من الشرير نجيني من نفسي نجيني من اللي جوايا ما هو جايز يكون زي ما بيقول الكتاب أعداء الإنسان أهل بيته مش نقصد أهل بيته يعني جرباته لا أهل بيته يعني مشاعره حواسه أفكاره قلبه جسده أهل بيته بالمعنى الروحي يعني طبعا تؤخذ بالمعنى الحرفي لكن هنا ممكن نأخذها بالمعنى الروحي لا تدخلنا في تجربة يعني ايه لا تدخلنا يعني خلي التجربة بالنسبة لنا تبقى من بره تحاربنا من بره لكن ما نخ... ما تخليناش نخش جواها ولا هي تخش جوانا خليها من بره كده نتعامل معاها من بره زي المثل اللي قلته لكم مرات عديدة ان السفينة جاي تخبطها الامواج من بره ما تعمل لهاش حاجة لكن لو المية دخلت في نفسها من جوه هنا تتلفها فانت يا رب لا تدخلنا في تجربة خلي التجارب بالنسبة لنا من بره لا تبقى داخل القلب ولا تبقى داخل الفكر ويعني ايه لا تدخلنا يعني خليك يا رب رقيب على التجارب اللي تجيلنا دي خليك رقيب عليها تقدر تبعتها قبل ما تخش جوانا وقبل احنا ما نخش جواه لألا نضيع زي ما قلت لبطرس انني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك فخليك برضو رقيب على التجارب التي تأتينا واجعلنا في يديك ولا تسمح أن نخرج من بين يديك لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مش معنى كده ان احنا نلقي الهم كله على ربنا ونكسل ونهمل وننام ونقول له نجينا من الشرير لا احنا نصلي وعلينا واجب ايضا ينبغي ان نفعله ربنا يقول انا هعمل اللي انتوا طالبينه لا ادخلك في تجربة لكن انجيك من الشرير لكن انتوا عشان ما تخشوش في تجربة تعملوا ايه بيقول اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة هذه الحكاية المسيح قالها لتلاميذه في متى 26 اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة إذا علشان ربنا ينجيك من الشرير وينجيك من التجارب أن تداوم على السهر باستمرار لأنك لأن المسيح نفسه بيقول لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما عشان كده أنا طلعت لكم كتاب اسمه السهر الروحي تكون سهران باستمرار وكتاب تاني اسمه اليقظة الروحية السهر الروحي عشان تبقى سهران باستمرار واليقظة الروحية عشان لو نمت تصحى بسرعة فلينا واجب ان احنا نسهر على خلاص انفسنا مش نقول لا تدخلنا في تجربة وننام ولذلك القديس بطرس الرسول بيقول ايه قبل ما بيقول عدوكم ابليس مثل اسد زائر بيقول ايه اسهروا وصلوا لان ابليس عدوكم مثل اسد زائر يعني ما دام عدوك مثل اسد بيسهر خليك سهران لما انت تنام في غابه ممكن الاسود تاكلك لكن لما تكون سهران ان لقيت الاسد جاي من بعيد تدور على فكره ازاي تهرب منه اسهروا وصلوا في كلمه لطيفه قالها السيد المسيح في مثل الحنطه والزوان قال ايه ناس زرعوا حنطه وبعدين بيقول وفيما هم نيام أتى العدو وزرع زوانا وسط الحمض فيما هم نيام وهو جايز انت تجيلك التجربة لأنك غفلان عن خلاص نفسك مش واخد بالك من روحك نعسان وتقول له لا تدخلني في تجربة وتنام لا يا حبيبي الحكاية دي ما تنفعش أبدا الله يعمل ونحن ينبغي أن نعمل معه هو يعمل من أجلنا من أجل أنه ينجينا من الشرير وإحنا نشترك معه في العمل يعني إيه نشترك معه في العمل يعني مثلا نهرب من الأسباب التي تؤدي بنا إلى الخطيئة لا نوقع انفسنا في خطيه ده انا خايف من حاجه صعبه جدا ان انسان يقول نجينا يا رب من الشرير وهو اللي بيجري ورا الشرير يقول له انا عايزك انا عايزك انا عايزك طب يا حبيبي ازاي تقول نجينا من الشرير وانت اللي بتسعى اليه اذا عباره نجينا من الشرير لازم تعني ايضا ان تكون ارادتنا متجهه نحو الله ان تكون ارادتنا متجهه نحو الله ان تكون اهدافنا روحيه كمان في حاجه تاني ينبغي علينا ان نقاوم الشرير نجينا من الشرير بس احنا نقوم مش نستسلم للشرير ونقول له نجينا لا عشان كده الرسول بيقول قاوموا ابليس فيهرب منكم قاوموا ابليس فيهرب منكم وفي حتة تاني بيقول قاوموه راسخين في الايمان يبقى علينا واجب لما نقول نجينا من الشرير نكون سهرانين على خلاص انفسنا نشترك مع ربنا في العمل تكون ارادتنا متجهه نحو الله نقاوم الشرير ايضا الجهاد والصراع الروحي لان بيقول مصارعتنا ليس مع لحم ودم لكن مع اجناد الشر الروحيه فاحنا لازم نصارع وبيقول البسوا سلاح الله الكامل نقول له نجينا من الشرير واحنا يا رب معاك هنشترك معاك في العمل لا نلقي بانفسنا الى التهلكه لا نسعى وراء الخطيه ولو جالنا الشرير هنقاومه وانت تنجينا منه لان مجرد مقاومتنا مش هي كل حاجه لازم نكون احنا علينا انت تساعدنا وايضا ينبغي ان نسلك بتدقيق لان بيقول اسلكوا بتدقيق كحكماء لا كجهلاء هذه حكاية لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير كفاية كده اتفضل نصلي
يتراءك الله علينا ويباركنا وليسر وضعه علينا ويحفظنا ويرحمنا وليبارك لجميع الحاضرين بهذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عند كل حين والدة الإله الظاهر والقديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين عرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس الرسول والقديس الأنبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وإبادتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس بالنور. اذكروا من كثيرين ميلان كثيرين سلمان كثيرين بكنوك ومنجون جيسوس كتجون من ديون تسون في أمان الشهيد أمين اللهم اجعلنا مستحقين كل شكر يا أبانا يا تقدس اسمك وإياك فنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ذنوبنا للمسلمين إلينا ولا تحرمنا من ذكرك لكن اهدنا للسبيل للذين يسوع ربنا لأنك الملك والقوة والمسلمين محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام ومع روح